بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبه عيد القيامه هقرا معاكم جزء من سفر الرؤيا رؤيا عشرين من عدد أربعة لعدد ست ثلاث آيات رؤيا عشرين كل ما نيجي على نهاية الرؤيا كل ما نبقى كده قربنا من السماء يعني رؤيا واحد وعشرين وثمانية وعشرين كلها في السماء الرؤيا من ثلاثة لعشرين طالع نازل طالع نازل يعني تطلع شوية السماء تتفرج وتنزل شوية الدنيا تلاقي الخناق والضرب والحرب والكلام ده تطلع تاني وهكذا تطلع على رؤية عشرين ما تنزلش لا نهاية الرحلة خالص رؤية عشرين فيها كلمة مهمة عاوز أفكر فيها معاكم يقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة هذه هي القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة إيه معنى القيامة الأولى؟ احنا كل سنة نعيد عيد القيامة إنما في دعوة لينا كلنا إن احنا نقوم دلوقتي نقوم من هنا اللي يعرف يدوق طعم القيامة على الأرض عنده وعد جميل هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يعني ايه يعني لو عرفت تقوم مع المسيح من دلوقتي هنشوف يعني ايه دي مفيش تهديد للموت الثاني الموت الاولاني هيجي هيجي وما يفرقش معانا ليس موت لعبيدك الموت الاولاني اللي أصبحنا بنسميه الرقاد أو النوم فالموت الأولاني ما يخوفناش لأنه ما منوش قلق ولا خطورة إنما هو انتقال من حياة إلى حياة أفضل إنما الرعب كله والخوف كله من الموت الثاني الموت الثاني يعني الموت الأبدي الموت الثاني يعني الموت النهائي فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى اللي يعرف يقوم من دلوقتي يا بخته هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يعني اللي هيقوم مع المسيح اليومين دول يوم ما يجي حساب الدينونة ما يخافش من الموت الثاني هيعدي الموت الثاني لا يهدده ليه لأنه سبق وقام قبل كده سبق وانتصر على الموت قبل كده تلاحظوا في عدد خمسة يقول إيه بقية الأموات لم تعش حتى تتم الألف سنة وهنا تفسير الألف سنة أنتوا عارفين هي ال ال اليومين اللي احنا عايشينهم فكر الأرثوذكسي بتاعنا الألف سنة بدأت من ساعة ما المسيح ملك على خشبة إلى أن يأتي المسيح في مجده أو يعني إلى قرب النهاية لما يتفك الدجال شوية إنما احنا عايشين في الملك الألفي يعني ايه الرب ملك على خشبه انما المسيح له المجد جه وادانا الحياه دخل الحياه في العالم لان ما كانش في حياه قبل المسيح المسيح جاب الحياه الابديه وجه لكن في اموات ما عاشتش في ناس رفضت المسيح وعايشه ميته او اختارت تموت فدول ايه بقيه الاموات لم تعش يبقى بص حواليك في لسه عالم كتير ميتين ما عاشوش بالرغم ان القيامه جت او ان الحياه الابديه جت او ان المسيح طريق الابديه جه انما في ناس رفعت راسها وقامت في اليومين اللي احنا عايشينهم على الارض اللي لحق اليومين بتوع الدنيا وقام من الموت هو ده اللي هيبقى في السماء داخل الابديه مش خايف من الموت التاني اللي فضل ميت اليومين دول وضيع منه فرصة القيامة هنا ده له نصيب في الموت التاني يعني ايه هيكملها موت الى الابد يبقى خدها موت هنا روحي وهيكملها موت روحي وجسدي الى الابد اللي قام روحيا على الارض مفيش خوف من ابديته لانه الموت التاني ملوش سلطان عليه ابسط معنى للقيامه الاولى هي فكره التوبه وعشان كده اول رساله عاوز اقولها لكم الخمسين مش اجازه من التوبه الخمسين عز التوبه ليه لانه القيامه معناها كمل توبتك انت ابتديتها بحزن التوبه مع المسيح بآلام الصليب والنخس اللي بيحصل احنا السبب في ده كله كملها بأفراح التوبة ودوق طعم الحياة الجديدة ما هي التوبة نقلة من حالة لحالة من ضلمة لنور من موت لحياة فما تقعدش تبكي على الموت وتقعد كده يلا ادخل بقى في الوضع الجديد ودوق الحياة الجديدة تبقى التوبة كملت كده تبقى قمت التعبير ده جاي ببساطة في قصة الابن الضال لما قال ابني هذا كان ميتا فعاش يعني قام يعني قام قام القيامة الأولى يبقى اللي تاب قام القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يبقى لما بنقول خريستوس أنستي البعض بيفهمها ليها مغزى روحي عميق خريستوس أنستي ده خبر المسيح قام بالنسبة لك أنت انعكاسه إيه؟ تأثيره عليك إيه؟ لو رديت وقلت أليسوس أنستي يعني حقا قام يعني أنا دقت القيامة جوايا يبقى أنت كده ليك نصيب فاهمين الفكرة؟ فكأنه الفلسفة البسيطة بتاعت خريستوس أنستي المسيح قام طب ما ده خبر في التاريخ من 2000 سنة لكن لما بتقول بالحقيقة قام يعني أنا حسيتها أنا دقتها أنا قمت معاه أنا شاركت القيامة أنا رفعت راسي أنا كمان أنا كمان طلعت من القبر اللي كنت فيه أنا كمان كنت ميت وعشت فبالحقيقة قام ده بقى ردك أنت على خبر القيامة عشان كده في أفسس يقول إيه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات طب احنا احنا لسه ماشيين على الأرض ولسه بنقع ونقوم معلش لو أنت عايش حياة توبة يبقى أنت عايش حياة قيامة مستمرة فالقيامة ببساطة هي فكرة الخروج من الموت الروحي حالة الكسل الروحي والبلادة الروحية وال... والكراهية والحقد والأنانية والمادية والشهوات وال... كل ده اسمه موت إنما القيامة معناها إنك أنت طلعت بره الدايرة دي ورفعت راسك وبقيت واحد جديد و... وفرحان بربنا هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم وتلاحظ أما بقية الأموات إذا القيامة الأولى مش للكل وعشان كده في دينونة للأشرار يا ريت كل الناس كانت تقوم مع المسيح كان يبقى كل الناس داخل السماء إنما الوحي بيعلن لنا إنه بقية الأموات لم تعش يعني في ناس مش راضية تقوم عندها فرصة قيامة مش راضية تقوم واحد يقول هو يعني الأموات ميتين بخطرهم آه دي بخطرهم عشان كده بيقول بقية الأموات لم تعش ما كانوا يقوموا عندهم فرصة يقوموا حتى تتم الألف سنة حكاية ألف سنة مقصود بيه زمان العمر طويل مش قصير لأن يوم واحد عند الرب كألف سنة أنت في اليوم الواحد تقدر تقوم أنت كل يوم تقدر تقوم أنت كل ساعة تقدر تقوم فلما يجي واحد يقول له يا رب ما أنا عمري اتسرق مني يقول له ده أنا اديت لك عمر عمر ده اللي خد يوم تاب فيه ده اللي لص اليمين خد ساعة قام فيها انت انا اديت لك عمر زي ألف سنة كل ساعة كانت فيهم بمئات السنين كل يوم كان بألف سنة ولا يوم فيهم عرفت ترفع راسك وتقوم ما حاولتش تقوم ليه أنا قايل لك يا بخت اللي يعرف طعم القيامة على الأرض هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم النص ده هيخلينا نفكر في القيامة في حياتنا على الأقل في أربع اتجاهات يقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع من أجل كلمة الله كلمة ورأيت القيامة الأولى رؤية جديدة يعني ايه يعني اللي قام مع ربنا يسوع له المجد عينه ما بقتش بتشوف الدنيا زي الاول عينه بقت بصة على العروش اللي في السماء على الأنصاب اللي في السماء على المراكز اللي في الأبدية على الأفراح السماوية عينه ما بقتش مشغولة إنه ي- يجيب عربية جديدة ويشتري شقة جديدة وإنه يلبس أحلى لبس وإنه يبقى أشيك واحد الكلام ده رخص قوي ليثير رأيته أنا شايف حاجة تاني اللي قام ده ابتدى يشوف الحياة الأخرى رأيت نفوس الذين قتلوا شايف بقى مريجرجس في جماله في السماء وشايف أبو سفين وشايف مريمينا وشايف ماري مرقص رأيت النفوس الذين قتلوا شددني المنظر رأيت عروشا شايف الآباء الرسل قاعدين على عروش شايف العذراء جلست عن يمين الملك إذا فكر القيامة الأولى يحول نظرك من الأرضيات للسماويات رؤية جديدة ما ينفعش تقول أنا دقت القيامة الأولى أنا ملياش نصيب الحمد لله في الموت التاني إن ما كانتش عينيك مركزة على السماء وعشان مركزة على السماء ليه؟ في تعبير جميل قوي في كولوسي ثلاثة يقوله بولس الرسول كل عيد بقراه لكم لو تاخدوا بالكم يقول ايه؟ يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس لا تهتموا بما على الأرض لأنكم قد متم وحياتكم الآن مستترة مع المسيح فالله متى أظهر المسيح حياتنا حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس لا تهتموا بما على الأرض يبقى أول علامة من علامات القيامة الأولى عدم الاهتمام بالأرضيات عشان تقول إن ليك نصيب في القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى الاهتمامات الأرضية تقل تقل تقل والرؤية للسماء تزيد تزيد تزيد دي تبان بقى في حاجات كتير تبان مثلا انك تحب التسبيحات تحب الترنيم والصلاة تحب قعدة الإنجيل تحب الكنيسة أكتر يقولوا لك فسحة وأكلة ماشي بس يعني مش هي دي مش هي دي لبس جديد مش عارف ايه مش لأنك بقى مكتوم من جواك ولا عندك كبت ولا معقد ولا لا خالص لا في حاجة أحلى في حاجة شداك ورأيت عروشا رأيت نفوس الذين قتلوا شايف المراكز اللي في السماء شايف ال- أي- الحياة الأبدية شايفها بقى ما هو بعد القيامة حياة أبدية يوم القيامة عز الأبدية هنشوف بقى كل حاجة فمن دلوقتي بدل بنحتفل بالقيامة بنعيش أفراح الأبدية من دلوقتي تزغلل عينينا يعني فأول علامة إلى أي مدى نظرك اتصلح وتحسنت ولبست نظارة القيامة خلينا نسميها كده نظارة القيامة يعني أنا كده مش شايف غير مشاكل وهموم ووجوه كئيبة لا مؤاخذة و... وحاجات كده ألبس بقى نظارة القيامة أبص بقى ألاقي السماء والملائكة والأفراح والوعود السماوية والملائكة والقديسين وال... يبقى في رؤية جديدة ورأيت هم دول اللي بيقول ايه مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى تاني علامة يقول ايه الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله القيامة الأولى تاني علامة ليها التكريس ايه التكريس يعني هن- هت- هتلبسه اسود لا التكريس معناه بقالك رسالة بما انك تحول نظرك من الارضيات للسماويات ما بقتش عايش عشان تربي العيال وتتجوزهم وتاكل وتشرب وتنام وتجيب فلوس لا لا القصة البايخة دي لا ما تستاهلش بقى في موضوع مهم حاجة اسمها شهادة يسوع وكلمة الله هم حاجة واحدة من أجل من أجل يعني دي الرسالة بقى خلاص يا بخت اللي له نصيب في القيامة الأولى اللي قام القيامة الأولى عايش عشان الكلمتين دول عايش يشهد للمسيح له المجد خريستوس أنستي المسيح قام يا ناس قوموا قبل ما تخلص عمركم وما يبقى لكوش نصيب في القيامة قوموا دلوقتي عشان يبقى لكم نصيب في القيامة التانية فيبقى دي الشهادة المسيح قام دي الشهادة بتاعتنا المسيح ابن الله قام من بين الأموات شوفوا نقعد نهتف طول القداسات أللويا أللويا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات احنا مش بنقولها برضو عشان نقول المسيح غلب الموت لنفسه لا هو غلبه لنا احنا فيلا قوموا بقى يا ناس كلكم يلا نقوم ونقلب الصفحة ونبتدي حياة جديدة ونبص على السماء ونقبل أن نحيا قديسين مع الله يبقى لنا نصيب معاه تاني علامة للقيامة الأولى التكريس أو تسموها وضوح الرسالة يعني في رسالة واضحة خلاص أنت عايش عشان من أجل من أجل إيه؟ من أجل كلمة الله من أجل شهادة يسوع عاوز كل الناس يدوق كلمة ربنا لأن الكلام ده في حياة أبدية في سر القيامة الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به فتشوا الكتب تظنون أن لكم فيها حياة أبدية هي تشهد لي هي اللي بتدي الحياة الأبدية إن حفظ أحد كلامي له حياة أبدية كان في أيام البصخة بيقول كده في إنجيل يوحنا فتاني علامة للقيامة الأولى هي الانشغال برسالتك إلى أي مدى الواحد فينا خدمته شغلة وإلى أي مدى خلاص الناس واكل عقله يجي إيه خلاص الناس جنب حساباتك وفلوسك ومستقبل ولادك ها تحط دي جنب دي كده وحط جنبها الآية بتاعت إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو, أو أكثر مني فلا يستحقني إمتى بقى الواحد فينا يبقى شغله الشاغل كلمة الله وشهادة يسوع يعني خلاص الناس يعني عاوز كل الناس تدوق كلمة ربنا وتدوق الحياة مع ربنا وتتمتع بالقيامة من دلوقتي مش معقول تلاقي واحد تقدر تقومه من الموت وما تقوموش الخدمة معناها انت بتقوم موتى مع ربنا شغلانة كبيرة قوي شغلانة خطيرة جدا فاكرين الحكاية أظن يحكوها منسوبة القديس أثناسيوس وبعضهم نسبها أظن القديس بخوميوس أنه تلاميذه سألوه قالوا له يا أبانا لماذا لا نصنع نحن أيضا معجزات فهو باتضاع قال لهم يا ولادي ليه ما احنا بنعمل معجزات قالوا له لا ما بنعرفش نعمل معجزات احنا بقينا رهبان وكهنة وبتاع ومش عارفين نعمل معجزات قال لهم ازاي لو علمت واحد يقرأ الانجيل تبقوا فتحت عينين اعمى لو علمت واحد يخدم ويعطي يبقوا فكيته مشلول لو خليت واحد يروح الكنيسة ما كانش بيروح يبقوا أقامته مقعد ولو خليت واحد يتوب ويرجع عن خطيته تبقوا قومته ميت هي الفكرة كده فعلا احنا ممكن مش نعمل معجزات عادية ده احنا ممكن نقيم أموات مع المسيح لو انشغلنا برسالتنا شهادة يسوع وكلمة الله قتلوا من أجل شهادة يسوع شو بقى لما واحد يحب رسالته إلى درجة أنه يموت عشانها ما هو القديسين كده عاشوا من أجل رسالتهم وقالوا مع بولس الرسول من أجلك نمات كل النهار عارفين ايه اللي مخليهم متحمسين كده او مش خايفين انه ضامنين القيامه ضامنين القيامه اقصد ايه عندهم ايمان ان لو ماتوا هيقوموا مع ربنا ان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه كنا نصبر نملك ايضا معه فهنا قوة القيامة اللي جواهم بتخليهم يدخلوا على الموت مش خايفين من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يبقى أول علامة رأيته رؤية جديدة ثاني علامة رسالة جديدة أو تكريس ثالث علامة يقول إيه لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم لم يسجدوا للوحش الوحش اللي هو الشيطان بأشكاله بقى عشان ما نقعدش ندخل في تفاصيل سفر الرؤيا هو بيتشكل بيتلون مرة نبي كذاب مرة مسيح دجال مرة الشيطان نفسه إنما الوحش قوة الشر ومثلها في الشيطان اللي له نصيب في القيامة الأولى واللي قام مع ربنا يسوع له المجد مفيش للشيطان مكان في حياته لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة ايه السمة قبلها تت... لما تدرسوا سفر الرؤيا تلاقوا ان الوحش كان له سمة زي ختمة كده يختم بيها الناس على جبهتهم وعلى ايديهم مطرح ما احنا بنحط الزيت واخدين بالكم عشان نلغي السمة بتاعت الشيطان ونحط عليك الختم الروحي يعني انتوا بتقولنا مثلا يوم جمعة ختام الصوم بنلاقي راسكم عليها كده حاجة مش كويسة نقوم ندهن عشان نشيل اللخبطة اللي في دماغكم دي ونحط الزيت وايديكم برضو مليانة لخبطة نقوم نرشم بالزيت عشان نزيح اللخبطة القديمة فهنا يقول لم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم الشيطان أصله أكتر حاجتين يشغلوه إيه المخ والإيد العمل يملى دماغك ويملى إرادتك للشر دايما كده احنا بنزود عليها القلب هي الرسمة بتاعت الرقبة دي المفروض بها القلب فاحنا بندهن عقلك وقلبك وإرادتك كل مرة ندهن أي دهن بيبقى كده فقصاد السماء في الختم انما طول ما احنا عايشين الشيطان عاوز يوسمنا يحط السم على راسك ولما تقروا سر الرؤيا يقول لك محدش عارف يبيع ولا يشتري في الدنيا الا اللي عليه السمة يعني محدش عارف يمشي في الدنيا البطالة دي الا اللي بيفكر بطريقة الشيطان فشغلانة فاي حد فيكم يجي يشكي في الاب اعترافه بصراحة انا تعبان في الشغل الجيران مطلعين عينيا مش عارف ايه ابونا بيقول في سره عادي بس هو ما بيرضاش يقول كده عشان ما يغزاكش بس هو في باله بيقول ايه الجديد عادي يقول لك دي حاجه كويسه دي علامه كويسه ليه ما انت لو ماشي مرتاح في الدنيا تبقى عليك السمه سمه الشيطان تبقى ماشي حالك انما طول ما حالك مش ماشي دي معناه انك انت مختوم فهم على طول بيفرزوك وبيميزوك وبيضطهدوك وبيعطلوك وبيلخبطوا الدنيا معاك فهنا لم يقبلوا السمة مع ان التكلفة عالية تكلفة عالية لان في دايما مشاكل وصراعات واضطهادات والام لانك انت مش ماشي هما كله بيكذب انا ما بعرفش اكذب يا اخي اقبل السمة وخلص لا مش هقبل السمة انا عاوز يبقى لي نصيب في القيامة الاولى مش هقبل اكذب يعملوا اللي يعملوه مش هقبل اغش مش هقبل رشوة مش هقبل ادوس على الناس مش هقبل الظلم مش هقبل اشتكي فلان زي ما كلكم عاوزين تعملوا لم يقبلوا السمة على جباههم وعلى ايديهم يعني اي نوع من الحرام او الخطية مش قابلينه لا بالفكر ولا بالفعل دي علامة القيامة الاولى ان اصغر خطية مرفوضة بالنسبة لك مش بقول بطلتها مية في المية يجوز لسه رحلة الجهاد تقع وتقوم لكن جواك رفض مش عاوز مش عاوز اغلط تاني مش عاوز اقول كلمة غلط مش عاوز افكر فكرة غلط مش عاوز امد ايدي في فعل غلط تاني لم يقبلوا السمع على جباههم وعلى ايديهم ولم يسجدوا للوحش ولا لصورته يعني ايه لا لصورته الوحش دايما يتشكل الشيطان عمره ما بيجي يقول انا شيطان لا مش معقول الشيطان ممكن يبقى له صور زي الموضة مثلا الموضة ممكن تبقى صورة من صور الشيطان أحيانا كل الناس ماشية في حاجة معينة دي موضة المجاملة والاتيكيت والبرستيج والحفلات واللبس والرقص والشرب وال... كل ده صور بس هي نفسها وحش ما تجملش الصورة هي الصورة طبق الأصل للشيطان فلا تسجد للوحش ولا لصورته ولا تقبل السمع على جبهك ولا على ايديك عشان يبقى لك نصيب في القيامة الأولى يبقى تاني اللي له نصيب في القيامة الأولى أولا له رؤية جديدة باصص على السماء مش على الأرض اتنين له رسالة جديدة عايش من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله ثلاثة عنده رفض شديد للوحش وصورته وللسمة على الجبهة وعلى اليد أخيرا يقول إيه فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة عاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة ويقول في آخر الكلام هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة هو بيتكلم على اليومين دول مش بيتكلم على السماء لسه ما هو السماء ده تحصيل حاصل بقى لو عشت هنا تملك مع المسيح خلاص يبقى هتكمل ملك مع المسيح للأبد لو أتى ملكوت الله كما في السماء كذلك على الأرض يبقى هتطلع من الأرض للسماء برضه في الآخر عاشوا وملكوا مع المسيح كلمة مع المسيح بقى مع المسيح ده تعبير ما للكتاب المقدس وما لرسائل بولس الرسول مع المسيح يعني ايه من اول كلمة عمانوئيل الله معنا انت مع مين انت هتختار تمشي مع مين عاشوا وملكوا مع المسيح المسيح ملك بس ملك بطريقة غير متوقعة ملك على الصليب ملك بألامه ملك بمحبته ملك بتعاليمه ملك باتضاعه في ملك تاني في الدنيا معروض على الناس هو ملك الفلوس ملك المراكز ملك الحروب ملك ال ال الأوامر والنواهي السيادة والعظمة ده ملك وده ملك انت عاوز تملك مع مين عاوز تلعب مع مين انهي كفة هتدخل انهي فريق هتدخله دول عاشوا وملكوا مع المسيح يعني ايه ملكوا مصلوبين هم كمان ملكوا متواضعين ملكوا محبين ملكوا بتوع سلام صانعي سلام ملكوا مساكين بالروح يعني عاشوا وملكوا مع المسيح كما ملك هم أيضا ملكوا فتالت علامة للقيامة الأولى ببساطة هي كلمة مع المسيح زي ما نقول لا مع المسيح ذاك أفضل جدا يعني كل يومه بيقضيه مع ربنا من ساعة ما بيصحى لغاية ما بينام بيكلم ربنا كل عمل بيعمله بيكلم فيه ربنا بيراجع ما المسيح ما بيسيبش ايده ابدا لانه خلاص قام مع المسيح فمالوش غير ربنا ليه الحياة هي المسيح فما بقاش في حاجة بتفصله عن ربنا يسوع طول اليوم ولا طول العمر فهو يعيش مع المسيح كما عاش المسيح ويملك مع المسيح كما ملك المسيح هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يعني ببساطة هتحط ربنا يسوع مثل أعلى قدامك في كل خطوة وطبعا هنا هتبقى مذاكر تعاليمه ومواقفه وأعماله لأنه ده يخليك بتعرف تعمل زيه بتشاركه بتشاركه في كل حاجة تقدر تقول أنا عايش معاه زي القديس بوليكاربوس لما جم كان راجل عجوز وبيعرضوا عليه يعني ينكر المسيح قال لهم 80 سنة أنا عايش معاه ما شفتش منه حاجة وحشة ما أقدرش أقول ما أعرفوش ساعتها نو... يعني عملوا نار عشان يرموه فيها دخل النار النار واتفسحت يمين وشمال مش قادرة تقرب منه وواقف يصلي جوه النار ومبسوط ومش عارفين يموتوه يدخلوا له جوه فرموا له بقى رمح كده عشان يخلصوا منه لكن كان تعبيره البسيط انا عايش 80 سنه معاه ما شفتش منه غير كل خير هيجي اليوم اللي اقول ما اعرفوش ازاي ما اعرفش اقول كده ما اقدرش اقول كده مع المسيح يبقى اربع علامات للقيامه الاولى العلامه الاولى رؤيه جديده عينيك مركزه على السماء الابديه تاني علامة رسالة جديدة قلبا وقالبا عايش لشهادة يسوع وكلمة الله العلامة الثالثة رفض شديد للوحش وصورته للسمة على الجباه وعلى الأيدي رابع نقطة عاشوا وملكوا مع المسيح عايش مع ربنا طول الوقت مشغول بربنا طول الوقت إذا تاني بنقول الخمسين مش أجازة ومش فترة للراحة والأكل والنوم فكرة غلط هي فترة للفرح الروحي فترة للتسبيح فترة للانتصار على الخطية فترة للخدمة والانطلاق في الخدمة فترة للثبات في المسيح مع المسيح فترة للتأمل في السماويات رؤية جديدة في عمل خاص بالخمسية لكنه عمل إيجابي مفرح هحكي لكم حكاية في خمس دقايق قبل ما نمشي تنفع تتقال في العشوائيات أو في مدارس الأحد عشان تشرح شوية فكرة الفداء والخلاص اللي عمله المسيح تصوروا معايا ولد في مدرسة أو فلاح غلبان في قرية وفي واحد بلطجي في القرية أو بلطجي في المدرسة وده كتير برضه يعني يمسكه يديله علقة كل يوم يدي الولد ده علقة والولد يا عيني جسمه صغير أو الفلاح بتاعنا ده غلبان ملوش حيلة ياخد العلقة ويسكت مش قده فين لما طلع له قريب جاله من بلد بعيدة والقريب ده جه ودخل المدرسة معاه وطلع انه اخوه يعني كان مسافر ورجع وبعدين جه بقى الراجل ده المفتري ده يمسك الولد او الطالب المشاغب ده يمسك الولد بتاعنا ده ويخبطه علقه قام اخوه بقى اداله حته علقه بالعصايه يعني وضبه تمام وبعدين قال له ايه قال له بص يا ابني يا اخويا منين ما يقرب منك انا هسيب لك العصايه في ايدك عليك بحاجتين يا تنادي عليا هجي لك جري انا مش هسيب المدرسه تاني يا تمسك له العصايه هو كل علقه مش هينساها فاول ما تمسك له العصايه هيجري انتوا فهمتوا الحكايه ولا لسه ربنا يسوع بتجسده دخل عالمنا احنا كنا مذلولين كل يوم ناخد علقه من الشيطان وملناش حيله ملناش كبير فايه ناكل العلقه ونسكت لانه مش قادرين نرفع راسنا لما جه المسيح له المجد بقى اخونا في البشريه واخدين بالكم نصرنا على العدو المفتري واصبحت المهمه سهله بس عليك تعمل حاجتين على الاقل تفضل ماسك الصليب عشان كده قال لازم تشيلوا الصليب يحمل صليبه ليه الصليب ده مش بتاع ربنا ربنا يغلب كده كده انما انا ما كنتش بعرف اغلب فالعصايه بقت في ايدي انا فبقى كل واحد يرشد صليب ينادي على الصليب يقول باسم الصليب الشيطان يفزع ويجري او يقول يا رب يسوع المسيح ارحمنا اول ما ينادي على ربنا يسوع يجي له جري يرعب الشيطان فيبقى الشيطان مغلوب انما ما اتلغاش هيجي يحاول يغلس وهو نفسه انك تنسى دول بالذات تنسى اسم ربنا يسوع وتنسى علامة الصليب لان هم دول اللي ادوله العلقة التمام طول ما انت بتعرف تنادي على ربنا يسوع وتعرف ترشم الصليب وعندك ثقة فيهم مش ممكن يغلبك تاني او يتشطر عليك تاني وفي الاخر تتنقل بقى تطلع من المدرسة وتكمل مع اخوك للابد فالقصة دي ساعات تبسط لنا كام فكرة كده ازاي الواحد يتمتع بقوة القيامة بالثبات في المسيح انه ينادي على ربنا وانه يفضل حاسس بقوة الصليب وماسك فيه وبكده ينصره على كل الشياطين وده يخلينا نقول التأمل في الصليب لا يتعارض مع فكر الخمسين المقدسة بالعكس الصليب في وش تاني مفرح جدا يعني في وش محزن ان ألمنا ألم المسيح سببها خطايانا انما في وش مفرح جدا بنبتديه من اسبوع الالام فوق تاتي لك القوه والمجد والبركه شايفين النصره كلها في الصليب وعشان كده يفضل قائم كانه مذبوح حتى في السماء فاحنا التامل في الصليب لوجه مفرح ومشرق انه كله حب وكله نصره وكله سلام